بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين احنا وصلنا لسفر الرؤيا اصحاح 15 مش كده وخلصنا الباراجراف الاولاني افكركم بيه انه من ضمن الرؤى المريحه اللي شافها يوحنا الرائي آية في السماء سبعة ملائكة معاهم السبع ضربات وقبل ما ندخل على الضربات شاف بحر زجاجي مختلط بنار وكل الغالبين على الوحش واقفين عليه ومعاهم قيصارات وبيرتلوا ترتيلة أو تسبحة موسى والخروف وقلنا المية دي إشارة للمعمودية والمنتصرين اللي عدوا من المع... من خلال المعمودية ونار الروح القدس وبيسبحوا للأبد تسبحة الخلاص الممثلة في العهد القديم في تسبحة الخروج بتاعت موسى وفي العهد الجديد تسبحة الخروف أو الحمل اللي هو المخلص ربنا يسوع المسيح وبيقولوا عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لأنك وحدك قدوس لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت ده اللي خدناه المرة اللي قبل اللي فاتت ثم بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء تعبير غريب هي خيمة الاجتماع كانت في السماء ولا على الأرض كانت على الأرض والهيكل بتاع خيمة الاجتماع يعني قدس الأقداس ده كان مكان على الأرض لكن لو رجعنا لقصة إنشاء خيمة الاجتماع نلاقي إن ربنا قال لموسى اعمل اللي انا هفرجك عليه يا موسى اعمل زيه بالظبط على الارض وده اللي بولس اتكلم عنه في سفر العبرانيين فكأن موسى اتفرج على هيكل في السماء او اللي المفروض يعمله على الارض شافه في السماء وعشان كده يعني بنقول ان القدس ده او قدس الاقداس دي اشارات عن عرش الله فهنا معلمنا يوحنا بيستخدم نفس اللغة بتاعت العهد القديم زي ما كانوا بيشوفوا ان قدس الاقداس ده مكان حضور ربنا المكان اللي ربنا قاعد فيه فهنا بيسميه انفتح هيكل خيمة الشهادة ما سماهاش خيمة الاجتماع طبعا هي كان اسمها خيمة الاجتماع لانه ده المكان اللي يجتمع فيه الله مع شعبه وتحولت من مجرد خيمة إلى هيكل مبنى ضخم في وقت سليمان حوالي ألف سنة قبل المسيح لكن كان من ضمن أسمائها كلمة خيمة الشهادة لأن وجود هذه الخيمة على الأرض مسكن الله على الأرض شاهد على الله أو شاهد لله على الأرض أن ربنا هيبقى وسط شعبه والناس هتشوفه والناس هتتعامل معاه كمان الخيمة دي اسمها خيمة الشهادة لأن فيها ثلاث حاجات مهمة لو حي العهد أو لو حي الشهادة ساعات يسموهم وده كان جوه تابوت العهد لو حي اللوحين يعني المقدسين جوه التابوت وفي قسط المن وده شاهد تاني على عمل الله وفي عصا هارون وده شاهد كمان على عمل الله وكأنه السماء بتكلمنا عن او بتفكرنا دايما ان ربنا الديان لان هنا هتيجي السبع ضربات دول يمثلوا بداية الدينونة دينونة الاشرار فكأن ربنا بيدنا او هيحاسبنا على اساس الكلام اللي قاله لو حي الشهادة او لو حي العهد او وصايا ربنا هي اللي هتحاسبنا الكلام الذي اكلمكم به هو يدين ربنا يسوع قال كده ان كلامه هو اللي هيدنا لان لو الواحد قال انا ما كنتش اعرف فيقول له بس انا قلت لك قلت لك لا تدينوا لكي لا تدانوا انت ماشي تدين الناس ليه مش انا قلت لك يبقى كلمة ربنا بتقوم بدور الدينونة كلمة ربنا بتدين الإنسان عشان كده لو سمعنا لها النهاردة نعفى من الدينونة لكن لو ما سألناش في كلمة ربنا نحاسب وندان كمان قصة المن وهو إشارة إلى المسيح المتجسد وإلى جسد ربنا يسوع المسيح لأن ربنا يسوع ربط بين المن النازل من السماء وجسده وقال إذا كان المن نزل من السماء آبائكم أكلوا المن وماتوا لكن أنا اللي ياكلني يحيا إلى الأبد فكان بيتكلم عن جسده ودمه برضه كأن ده رسالة أخرى على أنه اللي بيدين الناس كمان مدى ارتباطهم بجسد ربنا ودمه مدى التصاقهم بالمذبح فالدينونة هتطلع من خيمة الشهادة أو من الهيكل إشارة أن من الهيكل خرجت كلمة ربنا هي دي اللي هتدين الناس الهيكل مكان لقاء الله مع شعبه حوالين جسده ودمه ده هيدين الناس كنت بتتناول ولا لا كنت عايش عشان تقرب من الذبيحة دي ولا كنت ناسيها برضو عصا هارون التي أصرخت إشارة إلى الكهنوت المقدس هل كنت داخل في الكنيسة من بابها وبتخضع للكنيسة بكهنوتها ولا أنت مشيت لوحدك وتخطيت الكهنوت زي ما تخطوه بعض الناس ساعة ما عملوا قصة عصا هارون دي كان في ناس ادعت الكهنوت فربنا قال كل واحد يجيب عصايته ونشوف اللي العصاية تزرع لوحدها يبقى ده اللي أنا اخترته يبقى كاهن فمش من أي حد مش حق أي حد يعمل نفسه كاهن فكأنه بيقول انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء عاوز يقول لنا ان الدينونة هتبتدي من جوه هنا والدينونة دي تمثل بثلاث أمور كانت جوه الهيكل دايما لو حي العهد اللي فيهم كلمة ربنا قسط المن إشارة لجسد ربنا ودمه الذبيحة عصا هارون إشارة إلى الكهنوت الحاجات دي هي اللي بالدين لو الواحد تعامل معاها بإيمان يبقى هيعفى من الدينون وخرجت السبعة الملائكة ومعهم السبع ضربات من الهيكل وهم متسربلون بكتان نقي وبهي ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب تلاحظ ان هم شبه ربنا شوي ربنا يسوع كان دايما يتوصف انه لابس ابيض كتان ابيض بهي وفي منطقة من ذهب لأن كل الملائكة بيتشبهوا بالله لكن محدش زيه طبعا وهنا كمان الواحد يستغرب دول هيضربوا الناس ده شكلهم حلو هيضربوا الناس بضربات ازاي ده دي اصعب حته في الرؤيه الحته اللي جايه دي هي دي الضربات بقى هنتكلم عنها النهارده لكن حتى اللي هيدينوا العالم ويضربوا الشر بضربات شديده وقاسيه هم ملائكه منورين وانقياء واتقياء وقديسين لابسين ابيض ومتمنطقين بذهب عند صدورهم الذهب كتير ما كان إشارة في العهد القديم والجديد إلى النقاوة والبر والعدل وكأن غضب الله اللي هتشيله الضربات دي هو غضب عادل يعني إيه يعني ربنا مش مش عصبي مثلا فبيغضب على الناس ولا ملوش حق في اللي بيعمله لا ده هو عادل جدا حتى في عقابه للأشرار وإن الغضب اللي هيجي ده يؤكد أن الله بار حتى في عقابه يعني مش هيبقى ظالم بأي درجة لأنه إدى فرصة طويلة جدا وحذر كتير جدا قبل ما ندخل على السبع درجات أفكركم بسبعتين تانيين كان في في الأول سبع ختوم وقلنا السبع ختوم دول سبع إعلانات يعني ربنا بيخبرنا إيه اللي هيحصل في تاريخ الكنيسة يوم بعد التاني وشفنا سبع أبواق قلنا دول سبع انذارات فاكرين يبقى سبع ختوم سميناهم إعلانات أو إخبارات من ربنا إيه اللي هيحصل عبر الأجيال لما كان يتفتح الختم ويطلع فرس فاكرين الحتة دي زمان وبعدين لقينا الأبواق السبعة كل بوق بينذر الأرض وحتى الأبواق لو تفتكروا ما كانتش بتضرب الناس إلا في الآخر يعني إيه أول أربع أبواق كانوا بيضربوا الطبيعة كإنذارات دلوقتي داخلين على السبع ضربات أو السبع جامات ودي سبع تأديبات أو عقوبات يبقى كان في سبع إعلانات أو إخبارات وكان في سبع إنذارات والناس ما تبتش فاكرين وقت الأبواق لقينا في الآخر بيقول مع كل ده ما تابوش يعني ربنا أنظر بدل المرة سبع مرات وما تابوش جاء وقت للتأديبات والضربات وبرضه هنكتشف انه حتى وربنا بيضرب بيأدب على الشر برضه فاتح باب للتوبة ومستني الناس ترجع تاني كأن ربنا بيتعامل معانا بطرق مختلفة في الأول بيكلمنا بيقول لنا يا ناس ارجعوا بلاش سكة الشر محدش بيسمع يقوم ينذر يقول شايف فلان حصل له ايه شايف الدنيا بيحصل فيها ايه شايف الناس بتقع في لحظة ازاي انذارات برضو محدش يسأل يقوم يبدأ بتأديبات وضربات وعقوبات يحصل تجارب او الام في حياة الواحد عشان يفوق عشان يخاف ويتوب كل كل الكتاب غرضه توبة الإنسان كل الأمور دي اتكتبت عشان احنا نتوب ما اتكتبش الكلام ده عشان نعرف المسيح هيجي امتى باليوم والحرف لأنه قال ما تدوروش على دي لكن كل الكتاب ده اتكتب عشان نتوب وكل اللي بيحصل في تاريخنا أساسا غرضه ان احنا نرجع لربنا وواحد من الأربعة حيوانات أعطى السبعة الملائكة سبع جامات من ذهب مملوءة من غضب الله دي واحد من الأربع حيوانات طبعا بعض المفسرين بيميلوا إن هو الأسد عشان إيه الجماد دي فيها غضب واداهم جماد إيه الجماد دي الجماد دي عبارة عن أواني بعض المفسرين لقوا في الأصل اللغوي بتاعها أواني بتبقى بقها ضيق كده فمتحوشة فيها غضب ربنا وبتدلق كده على البشر على الناس على العالم فكلمة جامة يعني يعني آنية الإناء ده بعضهم وصفوه إنه مسلطح كده يعني سطح ويقع على الناس والبعض وصفه إنه زي إناء وليه ضيق في بقه كده عشان ينزل بحساب المهم إن هي أواني غضب الله فالجماد دي من ذهب لكن اتعبد غضب ربنا برضو كلمة خوف كأن ربنا شايف الشر وشايف الفساد اللي في الدنيا ومش راضي وبيخزن غضبه واخدين بالكم ساعات الواحد يقول له يا رب انت فين مش شايف الظلم الفترة اللي في الدنيا مش شايف قسوة الناس مش شايف البلاد شايفة نفسها وحاسة ولغية وجودك خالص مش شايف مش شايف لا ربنا شايف لكن بيأجل غضبه وبيحوش غضبه لأن كل حاجة لها وقت كل حاجة لها وقت ولو ما فيش توبة الغضب ده لازم هي هيتفتح الفوهة بتاعته في وقت وجات السيرة قبل كده لما قال سقط الأمم من خمر غضب زناها يعني ربنا غضبان جدا على الأمم بسبب الزنا والشهوات والفساد اللي فيها فبيقول واحد من الأربع حيوانات أعطى السبعة ملائكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين الناس أصلها ساعات فتصور ان ربنا نام او ربنا مات سامحوني في التعبير في ناس تقول كده في ناس ملحدين تطاولوا وقالوا كده قالوا ربنا بتاعكم ده مات لانه ما بيتكلمش لانه مش بي... مش بياخد حق حد هو ربنا مش ما ماتش ابدا هو حي الى الابد كونه ساكت على الغلط ده مش معناه انه موافق على الغلط او انه نايم او انه مات حاشا هو مات وقام لانه حي الى الابد وده اللي هيكتشفوه كل الملحدين وكل الفاسدين وكل اللي عاشوا في الدنيا يعبدوا الدنيا هيكتشفوا ان الدنيا دي ليها صاحب وكان ساكت بس لكن هو لما يتكلم محدش هيقف قصاده وقتها وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله برضو الدخان كأنه ايه في نوع من الغضب الشديد والهيكل نفسه كله كأن ربنا حال فيه كل الناس خايفة تدخل فيه من مجد الله ومن قدرته ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبع ملائكة ما هم اللي كانوا بيدخلوا الهيكل زمان مين كان موسى النبي كان يشوع كان القديسين الأبرار اللي كانوا يعملوا إيه يدخلوا عشان يصلوا للناس دلوقتي ما حدش يقدر يدخل يعني إيه يعني يأتي زمان للدينونة تنتهي دور الشفاعة فيه النهاردة القديسين بيشفعوا فينا والكهنة بيصلوا لنا وبنصلي كلنا لبعض ونشفع في بعض ونتذلل ونتوسل أمام الله أنه يقبلنا كلنا ده لسه معانا زمان للتوبة لكن لو جاء زمان الدينونة خلاص مفيش فرصة حد يدخل لربنا يشفع في حد خلاص تنتهي الفرصة فعشان كده النهاردة نلحق نصلي لبعض ونشفع في بعض ونتوب كلنا لأنه في وقت محدش هيقدر يدخل الهيكل وقت الدينونة محدش هيقدر يقول لربنا طب اديهم فرصة تاني خدوا فرص كتير قوي فبيقول لم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبع ملائكة وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض برضو كل حاجة لازم بأوردر سماوي الأبواق طلعت بأوردر من السماء والانذارات الأبواق الانذارات لكن والختوم بدأت لما الحمل فك الختوم ابتدى يفكها واحدة واحدة كل ما يحدث في هذه الحياة بأمر إلهي محدش بيتحرك كده ساعات احنا نفتكر بقى ان بوش وبلير ولا الناس دول هم اللي معاهم قرار حرب العراق وبتاع الحكاية مش في ايديهم ولا حاجة كلهم دول في ايدين ربنا ودينا بنصلي ربنا يمنع الحروب لكن القرار قرار إلهي قبل أي حاجة في ناس بتتصور أن القرارات الكبيرة في إيدين البشر ما فيش حد دول كلهم يعني في إيدين ربنا فهنا يجي الأمر الإلهي أنه امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض يعني بدأت فترة الغضب الإلهي تستعلن ابتدى بقى الحساب ابتدت الدينونة ودي عينة من الدينونة كون ربنا يدن على الأرض الواحد يقول إيه هي الدينونة دي مش بعد مجيء المسيح اه صح الدينونة الحقيقية الكاملة يوم ما يجي المسيح على السحاب الناس الأشرار بعيد عننا كلنا يروحوا جهنم وكل الأبرار عقبالنا كلنا يخطفوا مع المسيح على السحاب ويدخلوا الملكوت لكن الله أحيانا بيدن على بعض الخطايا أو على خطايانا على الأرض عشان نتوب ويعفينا من دينونة جهنم يعني بعض الخطايا بيبقى لها مضاعفات على الأرض ونتائج على الأرض فهنا العقابات دي ربنا ساعات يسمح بيها عشان تبقى فرصة للإنسان برضه يتوب عشان حتى لو خد عقابه على الأرض يعفى من عقابه في السماء أديكم مثل افرض واحد بعيد عنكم قتل واحد ربنا يسمح انه يتمسك ويقدم للأعدام كده يبقى خد عقاب شديد على الأرض لكن في الفترة دي ممكن يتوب ولو تاب ورجع لربنا هيعدم على الأرض هينال جزاؤه هيدان هيدان على الأرض ياخد دينونة جديدة لأنه قتل نفس لكن ممكن يكون اشترى الأبدية ويعفى من دينونة جهنم إذا كان تاب فإذا الدينونة الأرضية بيبقى لها دور حتى في خلاص نفوسنا مثل تاني داود النبي أخطأ خطية كبيرة قتل وزنى ربنا قال له الرب نقل عنك خطيتك لن تموت مش هتهلك يا داود لكن في دينونة ليك على الأرض الخطية دي مش هتسيب بيتك لأنك أنت قدمت صورة سيئة عن مسيح الرب بالخطية اللي أنت عملتها دي وتمرر داود بدينونة على الأرض لكن بتوبته دخل الملكوت أو دخل الفردوس لأنه قديس لربنا عظيم لكن ده ما منعش أنه أجرة الخطية كان لها دينونة على الأرض فالضربات أو الدينونة الأرضية ممكن تلاحق الإنسان المخطئ أيضا كدعوة للتوبة عشان تشجعه يرجع لربنا فمضى الأول أول ملاك وسكب جامه على الأرض تلاحظوا بقى الضربات كل التركيز فيها على الناس غير الأبواق والإنذارات كان بعضها على الطبيعة والأشجار والبحار لا هنا كله في البشر هم المضروبين فحدثت دمام الخبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته أغلب المفسرين قالوا أن الضربات دي بالذات هتيجي في نهاية حكم الدجال كعقاب إلهي لكل اللي مشيوا ورا المسيح الدجال لأن الوحش احنا قلنا عليه المسيح الدجال فبرضه نطمن الضربات دي مش على كل البشر مش كل الخطاة اللي زينا اللي بيتوبوا لا احنا غلبانين وبنتوب لكن الضربات الشديدة دي على اللي مش ورا المسيح الكذاب الدجال وأنكروا المسيح إلهنا وافتروا في الشر وحطوا سمة الوحش وبقوا بتوع الدنيا وبتوع الشيطان هي دي الضربات هتيجي عليهم شديدة أول ضربة هي الأمراض أو الدمامل الخبيثة أو يمكن ترجمتها الحديثة أورام أورام خبيثة طبعا محدش يتصور أن كل سرطان مثلا أو كل يعني كانسر معناه ضربة من ربنا لا لأن القديسين ممكن يجي لهم أمراض عشان يتزكوا أمام الله لكن في بعض الأورام فعلا وفي بعض الأمراض بتبقى مرتبطة ارتباط مباشر بالخطايا في أمراض كده يعني الإيدز مثلا سبب أهم أسباب انتشاره ال- ال- الزنا و- والشذوذ أكتر كمان طبعا دي خطايا جديدة جدا فإيه اللي خلى الإيدز ينتشر في العالم بشدة ما هو ده نوع من الدمامل الخبيثة أو الأمراض الشديدة اللي ن- نتيجة غضب ربنا على الفساد بتاع الناس وعلى سمة الوحش الناس اللي أنكرت وجود ال- العلاقة المقدسة في الزواج واللي استباحت الخطية بتوصل لكده لكن ده ما يخليناش نفكر أبدا إن كل مرض ضربة لا قد يكون المرض إعلان أو إنذار أو ضربة يعني إيه؟ يعني قد يكون المرض تشجيع للإنسان إنه ينمو روحيا ويقرب من السماء أكتر وأكتر وقد يكون الضربة ال- المرض انذار بيقول للإنسان ارجع لربنا انت مشغول بالدنيا زيادة وقد يكون المرض ضربة على حياة بعيدة عن الله فيها نوع من التأديب والعقاب ولو قبلوا الإنسان كتأديب من ربنا وتاب يبقى برضه استفاد منه فساعات واحد لما يجيله المرض يكون إنسان روحاني وحلو يشكر ربنا وينشغل بالصلاة ويركز في حياته الروحية ويقول له مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي أنا جاهز تعالى خدني في أي وقت دي حاجة حلوة أوي يبقى المرض خلاه يتزكى أمام الله وخلاه يرتفع في روحياته وقبل المرض كده من إيد ربنا كصليب والصليب ده هيديله إكليل كبير في السماء واحد تاني يكون غفلان عن ربنا يقوم المرض يجيله كإنذار يقول له بعدين ما تفوق بقى انت هتقول لي مشغول مشغول مشغول طب اقعد بقى اقعد عشان تفضلي شوية فيكون الانذار ده بيفوقه ويخليه برضه يتوب وقد يأتي المرض كضربة أو كعقاب لحياة فاسدة بعيد عن الله تماما فيها تجديف وفيها شر شديد وبرضه لو الشخص استفاد من الضربة دي وتاب يبقى يعني المرض نفعه كتير خالص ويا إما خف يا إما ما خفش المهم إن سكته للسماء بقت آه، أحسن من الأول فهنا بيقول سكب جامه على الأرض فحدث الدمام الخبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته احنا اتكلمنا عن سمة الوحش وقلنا باختصار انها علامة الناس اللي ماشيين مع الشيطان او طريقة تفكير اهل العالم لان السمة بيحطوها على الجبهة هنا وعلى الايد اليمين فبيفكروا بطريقة الشر وبيعملوا لحساب الشر بيشتغلوا حساب الخطية فكل تفكيرهم عالمي شهواني مادي أناني وكل أعمالهم لحساب الشيطان أو الذين يسجدون لصورته يعني خلاص نسيوا المسيح خالص وبقوا عايشين لحساب الشيطان ثم سكب الملك الملاك الثاني جامه على البحر الأول وقع على الأرض وبعدين على البحر بعض الناس المفسرين الرمزيين بالذات قالوا المجموعة الأولانية دي اللي وقع عليها الدمامل الشديدة قد تكون إشارة لليهود الذين لم يقبلوا الإيمان المسيحي لأن الأرض دايما إشارة لليهود لأن اليهود يعيشوا ويموتوا قلبهم في الأرض اليهودي من ساعة العهد القديم عايش لسه في جو العهد القديم عاوز أرض كل اللي يهمه الأرض المسيح يجي يقول مملكتي لز- ليست من هذا العالم يكلمهم عن السماء يقولوا له مش عاوزينك احنا عاوزين ملك أرضي كلمنا عن الأرض فكأنه ضرب الذين على الأرض أو ضرب الأرض بالدمامل بمعنى أصاب اليهود المعاندين اللي مش عاوزين يؤمنوا بالمسيح بنوع من الضربات تفوقهم أما البحر فإشارة للوثنيين أو العالم اللي ما يعرفش ربنا خالص قولوا اللي في الأرض دول يهود برضو ليهم في ربنا كانوا فصار دما كدم ميت وكل نفس حية ماتت في البحر يبقى الملاك الثاني ضرب العالم أو ضرب البحار والنفوس الحية ماتت إذا خدناها بشكل حرفي قد تكون الضربة دي مع مجموعة من الحروب الشديدة اللي تحول مية البحر إلى دم بمعنى من كتر الاقتتال والموتى يبقى البحر مليان جثث ومليان دم والبعض يعني من المحدثين قالوا ما هو البحر ده لما بينزل فيه بترول كتير بيبقى عامل زي لون الدم يعني بيدي لون كده زي دم الميتين واخدين بالكم فهم متصورين ان في حروب هتخلي البحر يمتلئ بال بالبترول وتبقى مشكلة يعني ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما إذا كان الأرض إشارة لليهود والبحر إشارة إلى الأمم فالأنهار إشارة إلى المسيحيين لكن هنا المبتدعين يعني المنحرفين في إيمانهم دول برضو عقابهم شديد هم كمان هيموتوا لأن بدل ما يسقوا الناس مية حلوة ويعرفوهم سكة الخلاص مظبوط سأوهم تعاليم مغلوطة وأفكار مزيفة ضللوهم وتوهوهم عن السم فصارت ينابيع المياه دما يعني بدل ما يرووا الناس بمية حلوة رووها دم فضيعوا الضربات ضيعوا الناس تلاحظوا أن الضربات دي هي شبه تمام الضربات اللي ضرب بيها موسى أرض مصر ساعة ما كان بيخرج الشعب من أرض مصر شبهها إلى حد كبير حكاية الدم في البحر والأنهار والدمامل كلها ضربات جه ذكرها في سفر الخروج وسمعت ملاك المياه يقول عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون لأنك حكمت هكذا لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون وسمعت آخر من المذبح قائلا نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء حق وعادل هي أحكامك برضو تلاحظوا حاجة المية دايما إشارة إلى إما ماء العالم وإما ماء الروح تاخدوا بالكم من حديث ربنا يسوع المسيح مع السامرية كان يقارن بين الميتين يقول لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد وكأن اللي عايش يرتوي من مية العالم من شهوات الدنيا من المراكز من الفلوس من الشهوات في الآخر بيشرب دم يعني في الآخر بيلاقي إن ملهاش أي طعم بالعكس بيبقى في الآخر قرفان حياة الدنيا كده الشخص يقعد يشرب من مية الدنيا وفي الآخر يحس إنه قرفان من عيشته ما فاهم ملهاش طعم خالص بالعكس مش طايق حتى يشرب من المية تاني مهما خد لكن اللي يشرب من ماء الحياة من عمل الروح القدس من حياة القداسة يلاقي نفسه فرحان وعمال يزداد فرح من يوم بعد التاني أكتر من اللي قبل وبعدين هنا تلاحظوا كلمة غريبة شوية يقول سمعت ملاك المياه ايه ملاك المية ده دي برضو خلت الآباء يقولوا يبقى ربنا عامل ملاك لكل شيء في الطبيعة في ملاك للمية وفي ملاك للهواء وفي ملاك للتراب وفي وماله إذا كان ربنا بيحرسنا وعامل لنا لكل واحد ملاك خاص طب وماله يمكن الطبيعة كل حاجة فيها برضو ليه ملاك وكل الملائكة دول بيكلموا ربنا لأن هم مسؤولين عن الطبيعة مسؤولية كاملة فملاك المية قال كلمة جميلة كلمة حكمة قال له يا رب عادل اللي انت بتعمله حق اللي انت بتعمله ما قالوش انت قاسي يا رب وكتير قوي ان المية الشرب تبقى دم قال له لا قال له يا رب معاك حق انت بس يمكن اتأخرت شوية عادل انت قضاءك مستقيم لان الناس دول يا رب اللي بيشربوا المية دي هم اللي شربوا من دم قديسيك سفكوا دم قديسين وانبياء فاعطيتهم دما ليشربوا في تاريخ الكنيسة في ملايين من الشهداء كنيسة في العالم قدمت للمسيح ملايين من غير مبالغه وفي أيام في مصر بالذات واسكندرية كان بالالافات شهداء مسيحيين كان بحور من الدم دم القديسين وكانت كل واحد يبقى متحمس قوي انه يبقى شهيد يعني ممكن تجيب اي عيل كده من 15 قرن ولا حاجة تقول له نفسك تبقى ايه يقول لك نفسي ابقى شهيد مش نفسي اطلع ظابط ولا دكتور ولا بتاع من حبهم في السماء وحبهم للاستشهاد كانت حاجة كبيرة قوي عندهم ان هم يقدموا حياتهم للمسيح دي فعشان كده كانت الكنيسة غنية جدا بشهدائها اللي سفكوا دم الشهداء واللي يعني افتروا في اضطهاد المسيحيين إن كانوا يهود أو رومان أو غيرهم عبر الأجيال دول في الآخر بيشوفوا أيام صعبة جدا بسبب اللي عملوه فهنا بيقول له عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون دي التسمية اللي من أول سفر الرؤيا اللي ماشي معانا ليه أصل الكائن دي اسم الله يهوى يعني الكائن الكائن يعني الموجود دائما والذي كان يعني الأزلي اللي ملوش بداية والذي يكون يعني الأبدي اللي ملوش نهاية فأنت يا رب هو الأزلي والدائم وإلى الأبد أنت الأزلي والأبدي فأنت يا رب خطتك محكمة وقضاءك مستقيم وعادل وأنت بس أجلت الدينونة لكن كما سفكوا دم قديسين وأنبياء أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون يعني ايه هنا يجي القضاء صحيح ويجي عدل ربنا وواحد من المذبح جوه يرد عليه يقول له ايه قائلا نعم ايها الرب الاله القادر على كل شيء حق وعادل هي احكامك برضو واحد ممكن يفكر ازاي يقول لو احنا شفنا هلاك الاشرار مش يمكن يصعب علينا الاشرار ونقول حرام ونقول كتير إن كان ده شعور الملائكة تأكدوا إن في لحظة الدينونة كل الأبرار مش هيشمتوا لكن مش هيتوجعوا أو هيتألموا أو هيتحصروا على الأشرار مش هيحصل ربنا هيدي نوع من السلام في قلوب القديسين إن هم لا ينزعجوا لما يشوفوا هلاك الأشرار بالعكس هيهتفوا مع الملائكة ويقولوا له يا رب عادل انت في قضائك انت حق اللي انت عملته تمام كده يا رب هم كانوا يستاهلوا كل ده وهنا دي مش معناها كراهية ولا عدوانية وإنما شكر لله على عدله وعلى حكمته يعني احنا على الأرض ساعات نتعب ونقول له يا رب انت فين فين عدلك فين المظلومين كتار على الأرض والمتألمين كتار لكن هيجي اليوم ان نقول له مستحق يا رب وعادل أنت الإله القادر على كل شيء حق وعادلة هي أحكامك اللي بتعمله كله صح يا رب وضرباتك كلها مظبوطة يا رب احنا مهما اجتهدنا مش هنفهم زيك ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجده ساعات في ناس تقرا الكلام ده تقول ايه الكلام الغريب ده الشمس يعني ايه تحرق الناس وبتاع مع ان اللي يدرسوا في العلم يكتشفوا ان الحاجات دي ممكن تحصل بسهولة جدا لو انحرفت الزاوية اللي ماشية بيها الشمس نص درجة الناس تتحرق يعني العلماء الفلك والحاجات دي يقولوا ان كل حاجة محسوبة بدقة شديدة جدا واقل خلل في الطبيعة ممكن يدمر الارض كلها فانتوا ليه مستكترين ان الارض يبقى لها نهاية دي سهلة قوي ان الارض تنتهي بكل اللي فيها وسهلة قوي ان الشمس تحرق الناس ده هو ربنا مانع الحاجات دي ده كل ما تلاقي الشمس طالعة بحساب كده وبتنور الدنيا وبس دي من محبة ربنا وحكمته لكن ما أسهل إن الشمس تقرب شوية للأرض محدش يقدر يعيش في حرارة الشمس العالية فهنا سمح ربنا إنه يحصل كده اقتراب خفيف للشمس أعطيت أن تحرق الناس بنار فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله يعني برضو تاخدوا بالكم ما سمح لهمش بالموت لأنه لو ماتوا خلاص ما عادش في فرصة توبة لكن كأن الشمس لسعتهم تمام وحرقتهم تمام على أمل يقولوا ارحمنا يا رب وسامحنا احنا نستاهل جدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدا طب في بإيه بعد كده يجوا ايه دول جنب بتوع اهل نينوى بتوع النهارده اللي مجرد سمعوا انذار بس انذار مش ضربات ما شافوش بعينيهم حاجه سمعوا انذار من يونان وانذار من خمس كلمات بعد أربعين يوم تنقلب المدينة صدقوا وأمنوا وصاموا وصلوا وتابوا توبة قوية جدا بقت درس لكل الأجيال وربنا ندم على الشر ورفع عنهم الحكم هو ده اللي ربنا عاوزه حتى لو أصدر قرار بأن البلد تتقلب ونينوى تخرب وتهلك مجرد ان هم يتوبوا توبة صادقة يعفوا من الدينونة ويتغير قضاء الله و... و... وينجو كلهم لكن دول بالرغم من كل الضربات دي لم يتوبوا بل جدفوا على اسم الله الشخص اللي يعميه الشيطان زيادة لما الدنيا تضيق عليه بدل ما يرجع لربنا ويقول له يا رب ارحمني وسامحني ي... يتخانق مع ربنا أكتر ويجدف على اسم ربنا ويهين اسم ربنا أكتر مع ان ربنا بيعمل ده كله عشان يرجع برضه زي ما قالوا على الارض اليهود وعلى البحر الوثنيين وعلى الينابيع المياه المبتدعين قالوا على الشمس كل المسيحيين لان المسيحيين نور للعالم المفروض المنحرفين في مسيحيين كتير مش عايشين صح مش عايشين بيشهدوا لربنا مش عايشين بينوروا اهم دول يجي غضب الله الجام الرابع عليهم يتضربوا ضربة جديدة لأن ما نوروش في الدنيا صح ما قدموش نور المسيح صح بدل ما ينوروا للناس ظلموا على الناس أو حرقوا الناس ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع برضو تلاحظوا أن من أول ضربة لآخر ضربة شغالين على مملكة الوحش يعني ده الزمن بتاع الدجال دي نهاية الأيام دي الضيقة العظيمة الأخيرة دي الأيام الصعبة اللي فيها القديسين بيمسكوا في ربنا والشر يستفحل في الدنيا وكأن الشيطان أطلق سراحه لكن تيجي عليهم ضربات شديدة جدا عشان ربنا يعني يأدبهم فبيقول سكب جامه على عرش الوحش الوحش ده اللي هو الدجال وعرش الوحش يعني الوحش ده او الدجال هيبقى له ملك ارضي المسيح عرشه فين عرشه في السماء هو ملك على خشبة صغيرة على الصليب وبعد كده قال مملكتي مش هنا مملكتي ليست من هذا العالم لكن عرشه في السماء شايفينه من اول سفر الرؤيا اما عرش الوحش على الارض فسكب جامه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع وجدفوا على إله السماء من أوجعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم برضو مع كل الشر ده الناس ما بتتوبش يعني ربنا سامح بأمراض وسامح بضيقات وسامح بظروف قاسية وسامح بتغير في الطبيعة وسامح بحروب وسامح بدم وكل ده عشان الناس تتوب وفي ناس بدل ما ترجع وتتوب وتتعلم تجدف على اسم الله أكثر وأكثر كانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع يعني المملكة الظلمة دي بتوصل الإنسان إلى وجع شديد جدا يبقى الواحد بيعض على على على لسانه من الوجع من شدة الألم برضو التعبيرات دي هي دي نهاية الشر دايما الشر يبان في الأول إنه شكله جميل قوي وتبقى لسانك يعني بيلهس كده وبيطلع عشان نفسه يدوق الشر وفي الآخر تعض على لسانك من الوجع بسبب الشر آدي آخرته يعني الشر يبقى مغري جدا في الأول وشكله براق وجميل وفي الآخر الناس تتوجع وجع شديد جدا بسبب الشر بيعضوا على ألسنتهم من الوجع بسبب الشر ولم يتوبوا عن أعمالهم ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات فنشف ماءه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس اشمعنى نهر الفرات سبق وقلنا أن البابل بالذات والعراق كانت دايما إشارة رمزية لمملكة الشر من ساعة ما سابوا شعب إسرائيل وعلموهم عبادة الأوثان والإباحية أصبحت كلمة بابل دايما رمز للشر مش بالضرورة حرفيا لكن كانت رمز للشر ونهر الفرات هو أشهر الأنهار هناك فكأنه دي مية الشر أو دي المية اللي الناس عايشة عليها أو دي الشهوات بتاعتهم أو ده غناهم وده ارتواءهم فالمية بتاعت الدنيا بتنشف في الآخر لازم تجف في المياه يعني المية بتاعت الدنيا مش بتقعد على طول دي سراب وكل ما الواحد يجري ورا المية بتاعت الدنيا يقول كمان يحفر لنفسه آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء مش ممكن تلاقي تطلع منها نقطة مية أبدا كلها سراب فمياه نهر الفرات نشفت إشارة إلى أنه كل اللي كان ممكن تاخده من الشر ما بقتش بتاخده وكل الشبع أو الارتواء اللي كنت ممكن تاخده من الخطية نشف تماما ليه كده لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس عشان القديسين والملوك اللي زيكم اللي جايين بيشربوا من ماء الحياة اللي جايين من ناحية الشمس المشرقة من عند المسيح الحي لأن هو ده الشرق هو ده الشمس الحقيقية هو يعني هم دول اللي هيملكوا بعد كده هم دول الملوك الحقيقيين أما ملوك الدنيا وملوك بابل دول ميتهم نشفت وافتقروا وجاعوا وعطسوا وما بقوش ملوك لكن في ملوك قادمين الملوك القادمين هم القديسين وهم حضراتكم إذا انشغلنا بماء الحياة ونسينا ماء الفرات ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع برضو منظر تاني متعب أنا عارف إن في ناس في الرؤية ساعات كده بتتقبض من كتر الكلام في الحاجات مرة تلاقوا الكلام جميل قوي والسما حلوة قوي والتسبيح والأبيض وال... وحاجة حلوة قوي ومرة تلاقوا الحكاية حاجات توجع القلب هو الدينونة كده الدينونة قد ما فيها سما جميلة جدا وفرح لا يعبر عنه قد ما فيها هلاك رهيب لكل الخطاة اللي بعدوا عن ربنا ولازم الحقيقتين يبقوا واضحين قصادنا لو بصينا بس على الملكوت يمكن نتدلع ونقول خلاص ربنا رحمته واسعة ولو بصينا على جهنم يمكن نكتئب ونخاف وما نعملش حاجة لازم عينينا على الملكوت وعينينا برضه على جهنم مش عاوزين نروح عينينا على الأبدية السعيدة مع المسيح مشتاقين لها وعينينا على مصير الأشرار والمجدفين مش عاوزين نبقى نتبعهم فلازم الواحد يحتاط يبقى دايما بيفكر في الأبدية بالطرفين عاوز يهرب من النهاية السيئة وعاوز ينجح ويفرح بالمسيح إلى الأبد فهنا منظر تاني منظر كئيب التنين اللي هو الشيطان والوحش اللي هو الدجال والنبي الكذاب اللي هو اللي بيتقدم الطريق قدام الدجال احنا قلنا المسيح الدجال زي ما المسيح له المجد بعت يوحنا المعمدان قصاده هيجي قبل الدجال برضه المسيح الدجال يجي نبي كده يمهد له الطريق ويبقوا بيعملوا معجزات كلها بفعل الشيطان فبيقول من الشيطان ومن المسيح الدجال ومن النبي الكذاب طلعت أرواح نجسة شبه ضفادع تشبيه غريب شوية مش معنى الضفادع الضفادع أولا تشتغل في الظلم تحب الظلمة ما تحبش النور قوي تلاقوا الضفادع أكتر بالليل ما تلاقوهاش الصبح فدايما أرواح الشر روح الخطية تحب الظلمة ما يحبش النور ما يحبش يمشي في النور أبدا تميز الخطية الحاجة الصح من الغلط إنك ما تقدرش تعملها قدام الناس انك ما تقدرش تكشفها موضوع في الضلمة كل ما كان في الضلمة يبقى غلط لكن اللي يسلك في النور هو ده اللي مع المسيح فدول بيشتغلوا في الضلمة زي الضفادع تاني حاجة صوتهم ش... صوتهم مزعج صوت الضفادع فبرضه الشيطان والأرواح الشريرة تقعد كده إيه توسوس في ودان الناس وتعمل إزعاج تضيع سلام الإنسان اللي يمشي ورا روح الشر يضيع سلامه برضو تعرف الفكرة المقدسة من الفكرة البطالة إذا كانت بتديك سلام حقيقي تبقى فكرة من ربنا وإذا كانت بتضيع سلامك تبقى ضفادع تبقى أرواح نجسة كمان يقولوا الضفادع يحبوا الطينة ويحبوا الوحل واخدين بالكم لكن ما يحبوش النظافة يعني فبرضو أرواح النجسة إشارة أنه الخطية تميل أنها تشد الناس للوحل للبهدلة للقذارة لكن ما يحبوش النظافة فبيقول الأرواح الشريرة دي شبه الضفادع فإنهم هنا بقى ما اجتهدناش هو اللي فسر قال إنهم أرواح شياطين صانعة آيات شوفوا الخطير في الموضوع إن الشياطين دول بيعملوا معجزات عشان كده أرجوكم لا تنبهروا كثيرا بكل المعجزات اللي تسمعوا عنها أحيانا شياطين يعملوا معجزات أنا مش بشكك في المعجزات احنا طبعا عندنا معجزات لكن بلاش يبقى إيماننا مبني كله على معجزات لحسن نضيع لأنه في ناس هتعمل معجزات مش هتبقى ورا المسيح وفي ناس هيعملوا معجزات هيقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم هيقولوا له ازاي باسمك صنعنا قوات هيقول لهم برضو ما أعرفكوش فما فيش داعي ان احنا نتفرج على حاجة يقول لك بيحصل فيها معجزات في التلفزيون وبتاع وقصص مش كل الشغل ده بتاع ربنا الشغل بتاع ربنا يعني توبة يعني تواضع يعني انسحاق قلب يعني تذلل يعني روح هديء وديع هادي وديع قدام الله كثير الثمن منهج المسيح له المجد اللي عارفينه في الكتاب المقدس ومنهج الكنيسة عبر ألفين سنة هو ده اللي احنا بندور عليه لكن طريق المعجزات المبهرة أحيانا ما يكونش من ربنا لأن المسيح الدجال هيجي هيلم الناس بإيه بشوية معجزات برضه لكن هيكون بيعمل الحاجات دي بقوة الشيطان بأرواح شريرة عشان كده واحد يقول لك رحت لواحد ولا واحدة مش عارف قال لي هيحصل وهيحصل وهيحصل وحصل هصدقه طب ما انت هتصدق الشيطان صدقه بس هتضيع لانك سلمت نفسك للشيطان ما هو الشيطان يعرف حاجات اكتر مننا بحكم انه في الاصل ملاك اذا كنا هنمشي وراه هيضيعنا هو ساعات يقول حاجات مبهرة وحاجات تبدو عجيبة وفي الاخر يضلل الناس واللي يمشي وراه ما يرجعش اذا سكة تخوف فهنا بيقول فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم كأن اللي بيهيج الحروب في الدنيا الشياطين لأنه نحن أولاد الله دعاة سلام مش دعاة حرب أبدا طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون ده الواحد صدقوني بيفرح لما يلاقي ان العالم بيطلع مظاهرات ضد الحرب دي روح حلوة دي روح تمشي مع روح المسيحية انه بيكرهوا الحرب لان الحرب مش من ربنا الحرب دي من الشيطان احنا كلنا كبشر كلنا لحم ودم الاطفال دي اللي هتروح في الحروب ذنبها ايه تعرف ايه مين اللي يحكم عليها باليتم والعذاب والدمار فاحنا احنا لا بنبقى متعاطفين مع كل دعاة السلام ايا كانوا فهنا بيقول ان دول يجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء صحيح الشيطان هو اللي بيزق الحروب عشان الناس تموت في بعض ويدمر الدنيا لكن ده اسمه يوم الله يعني ايه يعني برضو ربنا حاسبها كويس وربنا عامل كل حاجة ليها وقت يوم الله القادر على كل شيء يعني من وراء ده كله في خطة محكمة لله بتمشي كل يوم بيومه وكل ساعة بساعتها عشان تتميم قصد الله من التاريخ يعني كل حاجة محسوبة عند ربنا لكن دعوة الشر والانتقام والقتل والحرب دي مش دعوة من ربنا طبعا دي دعوة من عدو الخير ويجي بقى صوت ربنا وسط الدوشة دي كلها وسط الجامات المزعجة وسط الإحباطات والحاجة المرعبة دي دم ودخان و... و... ودمامل وحاجات تخوف كتير نسمع صوت المسيح الهادي يقول ايه ها انا اتيك لص جملة اعتراضية كده وسط اللي احنا عمالين نسمعه وقلبنا وجعنا نسمع صوت المسيح بيوشوشنا كلنا ويقول لنا ايه قربت اجي ها انا اتي كلص انا جاي وسط ده كله مع ده كله انا لسه جاي ها انا اتي كلص طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرى عورته نقف عند دي بيقول لنا انا جاي كلص وهي دي الكلمه اللي قالها المسيح له المجد من لما كان على الارض لتلاميذه قال لنا كده قال لنا اسهروا وصلوا لان الساعه هتجيلكم كلص ومحدش بينام وهو عارف ان في لص جايله اسهروا وصلوا لئلا تاتيكم الساعه كلص فالمسيح له المجد من اتضاعه شبه نفسه كحرامي لكن هو له المجد بالنسبة لنا كعريس يجي لنا كعريس واحنا سهرانين مستنيينه فرح لكن لو كنا غفلانين ونايمين في الخط خالص يجي فجأة كلص يبقى زيارته مش مستحب يبقى جاي لنا واحنا مش على بالنا خالص تصور وانت نايم النهارده في نص الليل الباب خبط كنت نعسان انت والبيت كله خبط الباب فتحت لقيت ربنا يسوع المسيح بيقول لك يلا معايا السما هتقول له ايه تقول له لا مش عامل حسابي تقول له لا ده انا بكره كنت ناوي هعمل واشتري واروح واجيب واسوي تقول له بس انا يا رب ما كنتش بصلي ما لحقتش اصلي طب ما تلحق تصلي ويمكن يجي الليله دي طوبى لمن يسهر لكن لو كل واحد فينا متصور المسيح يجي له في نص الليل يخبط عليه اول ما تشوفه تقول له اهلا يا رب انت فين اخيرا جيت تبقى كل الدنيا بالنسبة لك مش مهمة وتبقى فرحان قوي انك هتقابل المسيح طبعا هياخدك بالحضن ويقول لك يلا على السما احنا مشتاقين لمجيء المسيح ولا الموضوع مش على بالنا خالص عشان كده يقول ها انا اتي كلص طوبى لمن يسهر ده اللي خلى ابائنا طلعوا فكرة الرهبنة الرهبنة مبنية ايضا على السهر لازم يكسروا الليل ويصحوا ما يناموش بالليل ابدا لازم الساعة 3 4 بالكتير يكونوا صاحيين ليه يحبوا دايما يكسروا الليل عشان يعيشوا معنا السهر يقول لك لحسن يجي بالليل ويلاقينا نايمين ما يصحش طب احنا على الأقل مش قادرين نسهر زيهم هل سهرانين على حياتنا يعني واخدين بالنا من حياتنا مستعدين نقابل المسيح في أي وقت مستعدين يقول لنا يلا نروح السما نقول له يلا يا رب يا سلام ده احنا مستنيينها من بدري ولا لو جه نقول له لا مش على بالنا خالص انت كده يعني ضيعت طموحاتنا كان لينا طموحات في الدنيا وكنا عاوزين نشوف ولادنا مش عارف ايه ونعمل ونسوي يقول لي بقى قلبكم مش معايا المفروض اللي اقول له يلا معايا يقول لي يلا ويبقى مستعد ويبقى فرحان طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه كأن الواحد فينا من ساعة ما تعمد لابس توب اسمه توب البر أو توب النعمة أو لابس المسيح نفسه كتاب يقول أنتم الذين اعتمدتم إيه قد لبستم المسيح طب أنت محافظ على هدومك دي ولا راحت منك لحسن يجي لنا في نص الليل يلاقينا ألعين المسيح ألعين البر ألعين النعمة نايمين في الخط نايمين في الشهوات على سرير الخطايا منطرح وفي إخضاع الجسد متهاون كل شغلي الأكل والشرب والنوم والتلفزيون كأني قلعت توب البر فطوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه انت لسه محافظ على النعمة اللي خدتها لسه محافظ على الروح القدس مليك لسه محافظ على شبه المسيح اللي اتولدت بيه في المعمودية ولا قلعت الكلام ده طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا دي هتبقى فضيحة ساعتها لو المسيح خدنا واحنا عريانين هنقف قدام الناس ازاي هيبقى شكلها وحش لكن لو لابسين توب البر هتبقى حاجة حلوة فيروا عورته يعني هتبقى شكلها وحش خالص لو تعرينا في اليوم الأخير احنا نتزين ونتجمل في أجسادنا وللأسف مش واخدين بالنا من أرواحنا بينما في النهاية الأجساد دي كلها تبقى شوية تراب وهيبان كل نفس وزينتها كل نفس وتبهى في نفس عريانة فضايح وفي نفس منورة وغنية وجميلة ومكسوة بالبر احنا هنبقى تبع انهي نفس طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه آدم وحواء كانوا لابسين ثوب من النقاوة ثوب من النعمة أول ما غلطوا حصل إيه الثوب ده اتعروا منه فحسوا بالعرج يفسروها الآباء إن هم كان عليهم توب بس توب من النقاوة توب من البر من البراءة من البساطة من القداسة ما كانوش بيبصوا بصة شريرة ولا شهوة جواهم لكن أول ما خالفوا الوصية وسابوا ربنا حسوا بالدنس وبقوا عريانين نوح العظيم مع كل تقواه وإيمانه للأسف في ليلة من الليالي شرب خمرة وتعرى وكانت سبب كارثة لشعب كنعان ولعن الشعب كنعان لأنه تجاسر واستهزأ بأبوه أو جده وبص له بصة مش تمام طب احنا مش نخاف على نفسنا إذا كان نوح البار تعرى إذا كان آدم أبونا تعرى لأنهم لم يصهروا داود النقي التقي اللي ربنا قال ما فيش قلب زي قلبه في ليلة من الليالي ما سهرش سهر روحي وإنما سهر في الخطية وتعرى من البر وعاش مرار في حياته في التوبة عشان يعوض الليلة دي طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرى عورته دي كلمة بيقولها المسيح وسط الضربات والجمات وغضب الله والانذارات والناس عمالة تقع من حوالينا والدنيا عمالة تغلي وربنا يقول ايه ها انا اتيك لص طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرى عورته والمجد لله دائما احفظوا بقى ها انا اتيك لص وخلاص كده تبقى سهل